ورحمة الله أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وساقينا على الحوض بإذن الله رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد هذا المشيئة الله عز وجل هو درسنا الحادي أو الواحد والخمسون في دروسنا حول شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري بشرح صحيح البخاري اللهم ارض عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفعنا يا ربنا بما علمتنا ذكرنا ما جهلنا علمنا ما نذكرنا ما نسينا علمنا ما جهلنا اجعلنا إخوة متحابين فيك يا أكرم الأكرمين اشرح صدورنا اغفر ذنوبنا نقي قلوبنا بلغ وجوهنا آمن روعاتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم انصر المؤمنين المسلمين المجاهدين لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالبا إلا نجحته ولا شيطانا إلا طردته ولا صاحب مشكلة إلا حللتها له يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اخرج عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الانس والجن اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فرد اللهم سوءه اليه واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد عشنا في الاسبوعين الماضيين او الدرسين الاخيرين في غزوه خيبر وقلنا انها من اهم الغزوات التي خاضها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته وتحدثنا يعني نحن ونحن نتحدث عن الغزوات لا نذكرها تفصيلا فهي موجوده في كتب السيره مفصله مبينه موضحه وقد تكون ايضا منقحه ولكن انا ناخذ من يعني صور معينه ومواقف ومشارب معينه من هذه الغزوات نستطيع ان ننتفع بها في حياتنا اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله رب العالمين مع اهم غزوه في تاريخ الاسلام كله. وهذه الغزوه هي التي فتحت صفحه جديده للاسلام ولدوله الاسلام ومكنت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في الأرض وهي الغزوة التي بعدها يعني استشعر الصحابة رضي الله عنهم أن الدين قد تم وقد تمم وظهرت أو ظهرت كلمة الله عز وجل وآيات الله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه على هذه البسيطة وعلى تلك الأرض فلقد بلغ الرسول الأمانة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة كما يعني امره ربه سبحانه وتعالى. هذه الغزوه طبعا التي حضراتكم قد استشعرتم من هذه المقدمه انها فتح مكه. بين يدي فتح مكه كلام لابد ان نقوله. عشان نتحدث عن فتح مكه لابد ان لنا كلاما اريد ان اقوله نستفيد به. الذي يتابع حياه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والأزمات التي مر بها وصحابته وكان يستشعر أن هذه الأزمات يعني لا حل لها يعني الإنسان صدع بما أمره الله عز وجل بين رجوع مكة كذبه قومه حاكوا له الدسائس والمؤامرات حاولوا قتله أو أو حبسه أو إخراجه من الأرض حاولوا معه بكل الطرق ان يثنوه عما يريد ان يصنع ارسلوا اليه كبراء القوم لكي يداوموه على ما يقول ارسلوا اليه عمه ابا طالب الوليد بن المغيره آه كل هؤلاء ال ال ال يعني كبار مكه يحاولون اتباعه عما يقطع ولكنه مستمر وعاش في مكه ثلاث عشرة سنه لم يؤمن به الا أربعة وثمانون موحدا بس 13 سنة لم يؤمن الا 84 فلم ينظر في طريق الامم والحضارات قد يستشعر اليأس مما يحدث في 13 سنة 84 واحد يعني مش مكمل يعني مثلا سبعة كل سنة يعني كل شهرين يدخل واحد الاسلام او واحده كل شهرين فدي تعطينا ايه؟ اولا تعطينا ان الانسان لا ييأس من هداية الموت يعني الزوجة الصالحة لا تيأس ابدا ان زوجها سوف يهديه الله والزوج الصالح يستشعر ان الله سوف يهدي له زوجته والاب والام لكافين الاولاد العاقين غير البرين دول سوف يستشعرون خيرا وفضلا وكرما من الله عز وجل ان الله سوف يهدي لهم ابناءهم والجار مع جاره والقريب مع قريبه والخال مع اولاد اخته والعم مع ابناء اخيه كل دي نستشعر بها من احاديث او احداث السيره العطره لرسول الله يعني الرسول لم يمل لم يشعر ابدا بالكلل كما نشعر نحن لم يشعر ابدا بالاكتئاب كما نشعر نحن لم يدعو ابدا على قومه ولو دعا على قومه لهلكوا جميعا كما ندعو نحن عندما نيأس من هداية الناس او نفتكر ان الناس يرفضون الهدايه وعندما يريد الانسان ان يهدي انسانا ربما هذا الذي يبلغ كان في ايام ضلاله يعني قد يكون قد من الله عليك مبكرا بالهدايه ممكن يكون ربنا من عليك بالهدايه مبكرا طيب ولكن ربما يعيش كسنوات او كثير منه عاش سنوات تاجرا في غيه منحرفا في سلوكه مرتكبا لكبائر الفواحش والاثم وصغائرها فمن الله عليه بالتوبه ومن عليه بالهدايه وتلك من اكبر النعم التي ينعم الله بها على عبد من عباده لكن نريد تستشعر وانت تدعو الناس الى الهدايه هذا الامر دور ربنا لسه قلبه مليء بالدنيا وحبها وحب الذنوب والمعاصي زي ما كنت انا زمان تقول في نفسك كده ربنا لسه الشعاع الالهي لم يتوجه بعد الى القلب المظلم هذا وتدعو له رب العباد ان يهديه كما هداك وان ياخذ بيده كما اخذ بيدك ان الناس نوعان كما قال الحبيب المصطفى مبتلى ومعافى الناس في الدنيا كان نوع نوعين مبتلى الابتلاء يعني ومعافى فاحمدوا الله على العافيه وارحموا اهل البلاء واحد يحمد الله على العافيه بايه؟ كان الحبيب يدعو الله بالعافيه باي شيء؟ بالدين والدنيا والاخره ربنا يعافيك في دينك ما يدخلش عليها بدع ما يدخلش على دينه ضلالات ما يدخلش في دينه غوايه يحسب انه يحسن صنعا وهو من الاخسرين اعمالا والعياذ بالله رب العالمين هذه العافيه في الدين وكان عمر يقول رضي الله عنه اللهم اني اسالك من العمل اصوبه واخلقه قالوا يا امير المؤمنين ما اصوبه وما اخلقه قال رضي الله عنه اصوبه ما كان على الكتاب والسنه واخلقه ما لم يكن فيه شيء الا لله رب العالمين يعني يكون كله خالص لوجه الله لا فيه رياء ولا سمعه ولا بصر ولا حب ظهور ولا حب يعني انكشاف على الناس انني من اهل التقوى واهل الصلاح كل ده كان دعاء الصالحين وكان الحبيب يسأل الله العافية في الدين وفي الدنيا في الدنيا كان رضي الله عنه صديق الأمة سيدنا أبو بكر الله يرضى عليه قل إني بريت بأربع ما كلكم إلا بجلب مشقتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي أنت وتطلق الأمة إبليس ودنياك وهواك والنفس الأمارة بالسوء تسلطوا عليك وأنت مش عارف تفوق إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي الدنيا ليست دار تكريم الإنسان اللي بيعمل فيها خير ويجد الناس ما بتقدروش آه، بتعمل بتطبع في الناس خيرا في أهلك وأهلك بيردوا عليك بالسوء وتدفع في الدولة خير والدولة ما بتقدرش فيك هذا الأمر لا تيأس ولا تحزن ولا تكتئب لأنك تصنع الأمر ابتغاء رضاء من بيرضي الأمر. بس لكن أنت لو عايز بتعمل ابتغاء الناس يبقى هديتك ضعيفة هديتك بسيطة مفيش مسؤول من المسؤولين له حال على المعاش إلا ويشتم الأيام السابقة مع انه كان ايام ما كان موجود في الكرسي كان يسبح بحمد الكرسي الذي يجلس عليه فلما يجتمع يقول له عملت وسويت وضحكت لكن ما لقيتش اذان مظهر يا راجل ما انت عملت ولا سويت ده انت سويت مقتطعات سبحان الله ليه لانه لا يدفع شيئا لوجه الله لكن الانسان المسلم عندما يصنع الامر لوجه من بيده الامر لا يحزن ان اغضبه الناس ولا يفرح ان مدحه الناس انما يريد هو ان يمدحه رب الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين ده الايه؟ ده المقصد بتاع المؤمن هو ملوش دعوه بالناس يعمل ابتغاء مرضات الله ما ينتظرش من حد لان الناس لم يعطوك شيئا وكما قلت لحضراتكم من قبل ان حكمه اؤمن بها وارجو يعني ان ان تلقى يعني في نفوسكم وقعا طيبا ايضا في ان في الايمان بهذه الحكمه الطيبه ان العطاء من المخلوق حرمان وان المنع من الله احسان العطاء من المخلوق حرمان لما المخلوق بيحسن الي يحرمني ان انا اتعامل معه بعزه الا اذا كان بيعطي الله بيعطي الله لكن دلوقتي عشان يتنظر عليك يبقى بينقصك شيء من كرامتك قال علي للحسن ابنه يا علي يا حسن يا بني تنفق على من شئت تكن اميره واستغن عن من شئت تكن نظيره واحتج الى من شئت تكن اسيره شو الكلام بتاع الناس ما توحدوا رب الناس لا اله الا الله فالعطاء من المخلوق حرمان وان المنع من الله احسان لان ربنا بيمنعك وله المثل الاعلى كما يمنع اهل المريض مريضهم الطعام او الشراب رجاء العافيه ابنك عنده حراره أربعين يقول لك عايز اكل فول الممنوع الولد من صغر عقله يقول ابويا بيكرهني ابويا ما يحبنيش من الام او الخاله او الجده من ورا الاب وتدي الواد حتى يشوف فول يتكل على الله الولد يفكر بعقله البسيط ان جدته بتحبه اكثر من ابوه مع ان العكس في الوقت ده الاب والام يمنعان الابن الطعام والشراب لكراهيه منهما له ان شدة حبهما له ولله المثل الاعلى الله يمنعك المال لانه يحبك يمنعك من الموقف لانه يحبك يسلط عليك الناس يشتموك او يغتابوك او يخوضوا في عرضك لانه يحبك لانه يفتخر لك خيرا كثيرا اانت اكبر عند الله من رسول الله فقال يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون تقدر تحتمل من واحد في الشغل يقول لك انت انت مجنون ما تحتملهاش انه لساحر انه كذاب اشر كل ده ايه؟ قالوا هو اذن اذن يعني ايه؟ يعني اذن المنافقون قالوا هذا عن رسول الله اذن بيسمع لده وده وده الاذن خير هكذا يدافع القرآن عن رسوله صلى الله عليه وسلم خد بالك؟ فالدنيا ليست دار تكريم ان صنعت فيها خيرا ولم تجن خيرا تعلم انما رب العباد يدخر لك الخير يوم القيامه اللهم لا عيش الا عيش الاخره تعتقر ان الدنيا تستمتع لا لا الدنيا دار من لا دار له وفيها او فيها يتمسك من لا عقل له وفيها يذهب من له ايمان قوي في قلبه يذهب في الدنيا كما قال عليه رضي الله عنه انما الدنيا ساعه فاجعلها طاعه وان النفس طماعه فعوزها القناعه ان الدنيا اذا حلت او حلت واذا كسبت او كسب واذا ايمعت نعت واذا شلت ها وضحت يعني بيضاء او او شلت تخوف وكم من فتى نجت له رباعها تباعها وكم من ملك فيها رفعت له علامات فلما علا مات ولا يبقى الا وجه ربك بالجلال والاكرام سلام وسلام يا علي بن ابي طالب يا ربيب رسول الله كانوا يطلعوه نتيجه تجارب ونتيجه حكمه وايمان ويقين كان في قلوبهم اللهم الحقنا بهم في الصالحين يا رب العالمين اذا الغزوات او فتح مكه بالذات يعطينا صوره لثمره الصبر كما وضحنا ربما يمكن في الجمعة أو الاثنين الماضي أن النصر مع الصبر الفرج مع الكرم العسر بعد اليسر ليه؟ لأن الإنسان لا يستشعر أن النصر نصر إلا إذا هزم وصل هزيمة الأول لما يجي النصر يستشعر طعم النصر واحد قاعد 20 سنة مثلا ما يعيش أبدا تقول له الصحة كويسة يقول لك اه لكن لو عيش سنتين ثلاثة وجي ربنا شفاه تقول له الصحة كويسة يقول لك اه دي الصحة ما فيش أحلى منها اه دي طالعة من قلبه ايه؟ عن قناعة لأنه جرب المرض وجرب الايه؟ الصحة واحد ما حلفش ولا بلغ بعد السبيل دلوقتي ما حدش بيكفي يا ربنا هيفتح عليه والمال ده نعمة يقول لك ايوه هتقول لي نعمة آه. لأنه شايف راى الفقر بعينيه وراى المال بين يديه فعلم نعمة المال التي آلت إليه فالإنسان لا يعرف نعمة الشيء إلا إذا رأى ضدها ولذلك الله عز وجل يمنع ال ال ال يعني كما قال العلماء وكما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة لأن الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة الرحمن أكثر اتساعا في رحمته من الرحيم فالله عز وجل في الدنيا يرحم المؤمن وغير المؤمن العاصي والمتقين المنحرف والفاسق والسائر على طريق الله كل يرزقه رب العباد سبحانه أما في الآخرة فلن يرحم الا الموحدين ولذلك قال السليم عليه السلام يا رب ألست بنا أرحم من أمهاتنا بنا أنت يا رب رحيم بينا أرحم من الأم بأولادها قال بلى يا كريمي نعم قال فلم تعذب خلقا من خلقك في النار مش ممكن ام هتيجي يوم القيامه ترمي ابنها في النار طب انت ارحم من الام دي ازاي ترمي واحد في النار من مخلوقاتك وانت احن عليه من امه قال يا موسى ازرع زرعا هو سؤال وجيه من سيدنا موسى ولا مش وجيه؟ سؤال حلو وجيه ازاي انت مش ارحم من الام فقال اه طب ازاي؟ طب الام عمرها ما ترمي ابنها في النار بتيجي عليه عشان تنقذه يا كريمي ازرع زرعا فزرع نبت الزرع احصد يا موسى حصد قال اعطبت زرعك يا موسى قال نعم يا رب اما تركت في الارض شيئا قال لا يا رب ولا شيء واحد قال تركت ما لا فائدة فيه شوية حشائش على هلوك على نباتات كفرية على نباتات بر على عليق على مش عارف ايه على سليك على حاجات مالهاش فايدة سبحان الله تركت ما لا فائدة فيه قال وانا ادخل النار ما لا فائدة فيه ما كانش له فايدة نقول له اؤمن ادخل في الايمان مش راضي تعالى عند جماعه الخيرين المتطرفين بتوع المساجد يقول لك لا دول وحشين شكلهم كده ده حتى شكلهم كده مش مريح شكلهم مش مريح ما شكلك انت بعيد اللي مريح سبحان الله ها يلاقي قاعدين ملمومين حوالين واحد قابل زي حالتهم كده قاعدين قالوا يقول لك قال مش عارف ايه وقال ايه يقول له حاضر حاضر ايه يا اخي؟ ده عايز ايه او ثوره في المسجد ولا ايه؟ ها؟ لكن سبحان الله الا شوف كلام ربنا بقى يريحك ازاي؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وكلام كلام الله جميل ما اجمل من كلام الله كلام ان الذين اجرموا الكلام ده بنقوله لاولادنا اللي بيزعلوا والجماعه فتحت بقى بدا الاساتذه ينقروا فيهم وينقروا في الاساتذه ها يقول الشيخ كان يقول لك ايه الشيخ كويس ما كنتش انتم متضربين في الجامعه كمان انت كمان هتدخل الاثنين جوه الجامعه يا جامعه مضربين المهم يعني اه ولكن تقلبوهم الله سبحانه وتعالى عايزين نعجبك ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون يا سلام يا الله واذا مروا بهم يتغامزون يا سلام شوف بالله عليك دي كاميرا فيديو ولا مش كاميرا فيديو؟ شوفوا صوره ولا لا؟ الكلام ده من 1500 سنه لكن الصوره حاليه ولا مش حاليه؟ لأن القرآن يخاطب كل مكان وكل زمان. شوفوا الفشا... شايف المجرمين بيضحكوا على الله، ها؟ تخيل مثلا مثلا يعني جماعة على الشط بالميلاد ستات ورجال وفجأة طلعت عليهم واحدة منقبة ولا مخمرة يعملوا فيها إيه؟ ده ما غرقوهاش يعني يضحكوا عليها مثلا يبقى شوف الذين أج- يعني هي الصح هم الغلط هم اللي عرايا وهي اللي متغطيه لكن شوف سبحان الله القاعده انقلبت ازاي اذا مروا بهم يتغامزون شوف شوف شوف شوف شوف عامل روحها ازاي عامل روحها ايه مراته روحها مالها فاكره روحها احتاج الى من ينظر اليها لانه لا يرى شيئا فبارك الله فيها اكثر الله من امثاله لكن لا هو مش عايز يجي. هو زعلان طب زعلان ليه؟ لولا انك مريض القلب لولا انك لست تريد ان تصلك بعينيك ما لا يحل لك الصحابي ها لا شريح الدمع راى امراه جميله فنظر اليها يبص عليها هي فكرة يسرع لابسها وش وماشي راح لابس في حلوه بعد فتحة نام الرجل من صراحته قال والله لن امسح الدم حتى اتي يا رسول الله لكن من يتكلم الشيخ تعمل انك واجب اه والله يا الشيخ اصل الان ده أنا- لا تقول لي ده انا ده بكلم بعمل مراتي كويس وبكلمها بادب وبقول لها الكلام اللي انت بتقوله وبعمل تستلم في الظهر كده بس يا ترى ده راجل مرعب ده انا لو قلت على الحقيقه يدخل فيها شمال ده لسانه الدكتور يا عم احنا اتجنبوا اخويا سبحان الله لا لا الصحيح لا والله انا مش امسح الدم الا يروح لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يقصد جميعا وقال له انت مش هتورد على جنة بس راح تشيل جنة ده كده قال له اجلس عسى ان يجعل الله لك مخرجا يجي ياخر بالاكل اقعد تهتز السماوات السبع وينزل جبريل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن يا سلام يا سلام على تعاليم او تعليم القران لامه القران اما بقى الناس اللي ربنا يشفيهم ومركبين بقى ال- الدش فوق السطوح خلي بالك انت يسهر يجيبوا بقى حاطه الفلان لا بقى انا عايز اعرف اخبار العالم ليه؟ كتر الغالي انت سمعت كده بالاخبار العالم سمعت اخبار العالم ما تخليش انت في عالمك الغلبان مراتك وعيالك الله يعينك عليهم وجود هذه الافكار في بيوتنا من اكبر المصائب التي ابتلينا بها اللهم عافنا يا رب العالمين من ذا الذي يضمن ان ابنك المراهق او ابنتك المراهقه قالت بالليل فتحت التلفزيون ورأت ما لا يجب ان تراه او سمعت ما لا يجب ان تسمع وبعدين القضية ان هذا الشيطان الذي في البيت الشاشة دي تأثيرنا على أبنائنا أكثر من تأثيرنا نحن كدعاة إلى الله على الناس لأن النفوس الإنسانية مجبولة على أن تؤمر نفسها بالسوء النفس الإنسانية أقرب إلى السلبية منها إلى الإيجابية فإحنا بنحط لها الوسيلة نحط لها الإيه؟ الوسيلة ولذلك لما القرآن تحدث وقال للنساء وقرن في بيوتكن ما كانش القرآن بيتكلم عن قضية عابرة دي قضية أساسية يعني بوظيفة المرأة وبخروج المرأة كل يوم إلى العمل وبجلوسها مع زميلها كل يوم زال من عندها مش معنى كده ان الموظفات لا لا سمح الله الرجل المضطرة للعمل تخرج كما حمل الله بالحجاب وتلتزم وتعامل الرجال في حدود المعاملة بتاعت العمل فقط. لكن غير كده الراجل من كثرة معاملته مع زميلته زالت بينهما الكلفة وصار يعرف أسرار بيتها وصارت تعرف أسرار بيتك وصارت في مودة ورحمة ونقمة بين الطرفين هذه تؤثر على المودة والرحمة الموجودة في البيت اللي ربنا أمرنا أن نعامل زوجاتنا بها. تبتدي يعني المقارنة بين الست اللي لابسة في أبهى زينة وقاعدة تتكلم معاها بأدب وبين مراته الغلبانة الله يعينها اللي طول اليوم بتشتغل وطلقانة وطالعة عينيها وإيش مسح وإيش كنش وإيش غسيل ولا شكر ولا جهيد ده أنت يا أخي كلمة طيبة تقولها لها يعني ربنا يبارك لك وإيه وتاخد منها الكثير. لا ربنا يبارك لنا فيكي جزاك الله خيرا الهمة دي ربنا يديك الصحة يقويك علينا كلمتين يا اخي ولو من اقوى قلبك ها ربنا يهدي قلبك ها كلمتين مش هيكلفوك الكثير ولكن تجد منهم ثمرة طيبة وهي لما تلاقي معاملة طيبة منك اكيد هترد بمعاملة طيبة لان كفاها من الغلاء والمشاكل ومشاكل الاولاد والدراسة والى اخره انت كمان ما تقولش كلام مشكلة لها ما تخليهاش كل يوم بكلمات ذاتيه من افعالك واعمالك وهي برضه تتقي الله رب العالمين والكلام لنا رواد المساجد ورائدات المساجد لابد ان نطبق هذا الكلام ونحوله الى واقع اللهم اطرد عن بيوتنا شياطين الانس والجن يا رب العالمين. صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بين يدي فتح مكه لابد من الحديث عما حدث ما بين صلح الحديبيه وفتح مكه. صلح الحديبيه كانت ستة هجرية. فتح مكة في رمضان في العام الثامن للهجرة. يبقى في بينهم ايه؟ سنتين بالضبط 22 شهر. صلح الحديبية كما تكلمنا عنه من قبل لكن اوجد في بساطة أن جاء سهيل بن عمرو على رأس المفاوضين القرشيين المشركين بمكة ليفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يدخل إلى المكة إلى مكة ولا يعتمر هذا العام. ما يدخلش مكة السنة دي ما يعملش عمرة يرجع من حيث أتى ولكن نكتب شروط في المعاهدة. إيه الشروط؟ كما تعلمون كانت الشروط ظاهرها في إجحاف او ظلم بين واضح ظاهري لجانب الاسلام اولا ان تتوقف الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنوات عشر سنين خلاص بطل الحروب الرسول صلى الله عليه وسلم بما اراه ربه راى ان هذه فتره لالتقاط الانساب ولنشر الدعوه ويتهيأ الحبيب صلى الله عليه وسلم لنشر ما بلغه الله به يعني ربنا ما بعتوش ربنا ما بعتوش عشان يحارب الناس ويقاتلهم لا وانما بعته مبشرا وهاديا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم فهذا هذا هو البند الاول البند الثاني من اراد ان يدخل في حلف محمد فليدخل ومن اراد ان يدخل في حلف قريش فليدخل اللي عايز ينتحي يبقى في حلف المسلمين وتحت رعايتهم يتفضل واللي عايز يدخل في حلف قريش يتفضل خلاص حريه حريه انتقال تبع الاحزاب او الاحلاف قبل وجود الاحلاف في العالم النقطه الثالثه ودي اللي كانت غريبه شويه إن جاء مسلم إن جاء رجل من قريش مسلما إلى رسول الله رده الرسول إلى قريش وإن ذهب رجل من المسلمين مرتدا من المدينة إلى قريش لا تعيده قريش إلى رسول الله الشرط ده ظاهره صح ولا غلط؟ غلط ظاهره تقبله ولا ما تقبلوش انت؟ ولذلك انا نقبله ظاهره ما نقبلوش ظاهره لا يقبل ازاي يعني ازاي واحد جاي من المشركين قد اسلم ارجعه تاني يعملوا فيه العمايل اعترض عمر قال لا اوافق على هذا يا رسول الله انا ما توافقش على الحته دي البند ده غلط قال له اسكت يا عمر قال له يا رسول الله قال له اسكت يا عمر لكن عمر برضه مش مقتنع يا رسول قال له يا عمر إني رسول الله ولن يخزيني الله أبدا. سنة. من شدة اعتراض سيدنا عمر الله يرضى عليه على الذنب خرج من الخيمة. اللي بيحرس الخيمة على الباب أبو بكر. لم يسمع الحوار الذي دار بين عمر وبين رسول الله. قال يا أبا بكر أنرضى الدنية في ديننا؟ أيأتي إلينا رجل من مكة أعلم إسلامه نعيده إليهم ليدخلوه في دينه وإن ذهب منا واحد قد ارتد عن دين الله يذهب إلى قريش لا تعيده قريش إلينا لنقتله نطبق عليه حد الردة خلي بالك أنت من الكلام تحت النار ها؟ أتخيل بقى كان عمل اللي شيء بدل المحكمة أنا ليه؟ أنا نفس الكلام ده كرم تفكروا عنه لكن فسبحان الله العظيم اسمع بقى الإجابة الغريبة من أبي بكر قال يا عمر اسكت إنه رسول الله ولن يخزيه الله أبدا ده بقى لا شرك بقى شرعه الإلهي مريم مرتقيق الأم يعني كده بالله ولذلك قال لنا أهل العلم لا تغتر بمصاحبة الصالحين ما ليس غرور يا غرور بس حتى تعمل زي ما بيقولوا تعمل زي اللي بيقولوا لك او القدوه بتاعك تعمل زيه لا تغتر بمصاحبة الصالحين فإن عبد الله بن أبي كان يصلي خمس صلوات خلف رسول الله وهو في الدرك الأسفل من النار. أيوه. ف وقعت المعاهدة على الرسول الى المدينه دخلت خزاعه في حلف رسول الله ودخلت بكر كذلك وهناك من دخل في حلف قريش فصارت الاحلاف متعارف عليها دول تبع محمد يعني صلى الله عليه وسلم يعني العرب يقولوا كده هؤلاء تبعا لمحمد والمسلمين في المدينه ودول تبع ابو سفيان كزعيم لقريش في مكه خلاص ظل هذا الامر اسمع بقى الاحداث الخطيره اللي حصلت في هذه الاونه رئيس المفوضين سهيل بن عمرو يعني انا بمثله يعني بس قبل اسلامي الدهير اليهودي في سنة نفس الدهاء والموت والحرب سهيل بن عمرو بيوقع المعاهده فإذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو جاء من مكة معلنا إسلامه أمام رسول الله موقف يمتحن فيه الحبيب امتحان صعب احنا لسه موقعين البني ادي واحد جاي اعلى الاسلام الرسول هيعمل ايه؟ مسألة صعبة ولا سهلة؟ موقف صعب طبعا ولمين؟ ابن زعيم المفاوضين ابن وزير الخارجية القرشي اه كنت بتقول على ربنا ضحكت من الناس مين انت تعيطش فالامر قال ابا جندل قال نعم يا رسول الله قال عد الى مكه قال يا رسول الله يفتنوني في ديني قال ابا جندل ان محمدا لا يغفر عهدا عاهد به احدا امام الله في معاهده في كلمه طلعت من بؤي لانها من الاقرار يا رسول الله يقتلوني في ديني انا عايز انقل الكاميرا ايام على وجه عمر بن الخطاب لك ان تتخيل ماذا كان موقف عمر عشان ايه يردد على ظهر ابي جندل ويقول سوف يجعل الله لك مخرجا ابا جندل فاكبر يبقى عمر هيدي خلاص هو ايه الرسول قال كده طلع رفع اللي جاي اسمه القران قال ايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يا سلام يا سلام على آية النساء الأولانية ويا سلام على آية الأحزاب دي سبحان تقرأهم كده سيد منهج المسلم السمع والطاعة لله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا عاد أبو جندب بدأت مكة تحدث الشباب المسلم المتفرغ في مكة يعني يمكن ده نتيجة إسلامهم مخافة أن يلحقوا بمحمد هم قالوا إيه؟ لابد أن يحدث كل من عند كل مسلم عنده أنت عندك ابن مسلم أنت عندك ابن أختك عندك ابن أخوك عندك عم وغالبهم يبقوا إيه؟ شباب احدثوهم كان من ضمن المحبوسين من الشباب المسلم المتفرد في مكة ها؟ واحد اسمه أبو بكير الله يرضى عليه أبو بكير ده شاب قوي جلد بارد شجاع فجنبه أبوه وعمه عشان ما يجلدش لأنه أسلم ففر من السجن ووصل إلى المدينة دوروا عليه راحوا باعتين اثنين وراه عشان يقولوا للرسول نفذ بنود المعاهده ورجع لنا ابا بكير ده. تخيل انت واحد ساب مكه ومشي 480 كيلو على رجلين ها الشباب ساكن في ميدان الدقي ميدان جبريل عند الأرمان أنا عند بيت الأرمان ورجعت القاهرة التاكسي يا ابني امشي شوية يا حبيبي امشي شوية رجليك يا ولعتني وصف فلوس أبوك الله يبارك لك في أبيك كتر خير الله يعينه امشي شوية رياضة يقول لك لازم الرياضة كل يوم تمشي 10 كيلو 10 كيلو مش ماشي واحد ماشي يتفسح عارف المسابقه بتاعت المرأة ها الولاد دول الماراثون ها شفت راجل الولاد يقول لك الماراثون ها اختراق صحيح هو دي ترضى الناس بس مفيش سباق نمشي فيه امشي امرك الى الله كده كده انت جميل ها مقدور على كل حال الشاعر والعالم الشريف في بلادنا يبان او يبان تلك هي القضيه هي دي المهم فمش 480 كيلو بعد كتير وراه يجيبوه قال الرسول ابا بكير نعم ان شاء الله العد معهما رسول الله انا خلاص انا كنت المدينه قال لا ما كنت لاخيك بعهد عاهدت قريشا عليه امام الله مش إذا عهدت بيعتبر عهد الله ومن أوفى بعهده من الله الذي يتمثل في رسول الله لا. احنا اثنين واخدين ابو بطيس مقيدينه ها واخدينه عشان ايه؟ يحكموه في قريش مين اللي خليك تهرب من السجن ومين اللي شجعك؟ مين اللي موتك؟ كان ممكن وهو في الطريق عند ابيار علي عقيدة اللي راح يعني المدينة ما تعرف الأماكن اللي احنا الحتة اللي بنحرم منها لو احنا في المدينة عند أبيار أبيار علي في الحليفة واحد كده تعرف إن واحد من الاثنين دول عنده سنة غرور بال- بالقوة بتاعته قال له سيفك هذا ماض أم غير ماض؟ السيف بتاعك ده يعني سيف كويس ولا منظر؟ التاني بقى قال له سيف ماضي قال له أرجوني الرجل ايه؟ الراجل بالقوة بتاعته قال له سيفك هذا ماض ام غير ماضي؟ السيف بتاعك ده يعني سيف كويس ولا منظر؟ التاني بقى قال له سيف ماضي قال له ارميه وراه لي كده الراجل فابو بصير مقيدين قال له انتظر حتى افك وثاقك ماشي راح فاكك وثاقه راح واخده اولا راح قطع رقبة الراجل وجي ورا الثاني الثاني هذا بكيك على المدينة الرسول بيسلم في صلاة العصر فرأى الرجل وقد يتطاير الحصى من تحت أقدامه جاي 12 كيلو جرش ولا عسكري ب 67 بس قال لابد ان نهل عن خلف هذا ايه ده في في حاجه هو داخل وراح داخل المسجد وقاعد جنب الحبيب المصطفى امامي شوف وان احد من المشركين استجارك فاجره يا سلام يا سلام على العظمه بتاعت الاسلام اجير المشرك آه. وبعدين سمعوا كلام الله وابلغه مأمنه لانه مش عارف لكن لما يظهر ليه عداوه يبقى موضوع تاني ابو بصير جري جري ورا الرجل قال له ابا بصير نعم يا رسول الله قال له لقد امنته بس بل النبي صلى الله عليه وسلم اعجب بشجاعه ابي بصير بس مش عايز يقول ولا عايز يرجع نفسيا ده بطل مش عايز يرجعه للناس المتأكدة ده سبحانه ده جماعة جم ياخدوه راح قتل حارس وكان يقتل الثاني يعمل ايه؟ قال له يا رسول الله اجعل لي خمسة مع هذا الرجل يعني اعتبر ان انا بحرب ودخلت حارب الراجل ده باخد خمسة اللي معاه على اساس ايه؟ انا ده حقي في الغنيمة وبصير جماهيري وشاعر وفارس وصحابي رضي الله عنه انا عايز اخد خمس اللي مع الراجل ده. قال له ابا بصير كفاك ما اخذت من القتيل الاول اسكت بقى احنا ابحنا لك اللي انت ايه قال يا رسول الله لا تعدني الى قريش قال له اذهب اذهب حيث شئت ولا تمكث في المدينه لان نصوص المعاهده بتقول ايه؟ ان لو واحد يروح عند ما يقعدش في المدينه يرجع تاني حد يرجعه ما انا متاخر قال له روح انا الحته اللي انت عايزها بس المهم ما تبقاش ايه؟ تحت تحت مسؤوليتي. ابو بكر لسه ساب الحبيب المصطفى بخطوات فهز النبي راسه قال ويل امه دي كلمه عربيه دليل على يعني ايه؟ يعني شده الاعجاز احنا بالبلد اللي يقول عليها ايه؟ يقول مثلا يعني عايز تعبر عن اعجابك لل- للواحد يقول الله يخرب بيته بقى يمين مثلا يعني بس بال بس مش معناها كده الرسول يقول كده يعني ويل امك يعني كلمه يعني تدل على الاعجاب من رسول الله لهذا الايه؟ لابي بصير ويل امه يريدها حربا اه لو كان معه رجال الله الله الله الله الله ده بقى كلام ايه؟ واضح من الحبيب بيديله الاشاره الخضراء انا سلام على الفرد ده بس لو عايز عايز حرب ويشبع فيها ضرب ها بس لو كان مع رجاله استوحنا الكلمه انتشرت وصلت الى مكه بدأوا المسؤولين من الشباب يتسربوا واحد واحد والحقوا بأبي بصير الذي اعتصم في منطقة تسمى بالعيس شمال المدينة بعيد يعني خارج حدود المدينة ودي كانت مدينة آه، مكان فيه شجر ونخل عامل زي غابة فاعتصم فيها وقعد شغال بقى للقوافل اللي جاية من الشام على حدود المدينة رايحة على مكة ويروح طالع على القافلة واخد اللي معاها قاطع طريق مسلم الامر بدا يبتسحت فقد لحق به من سجناء مكه 300 اتطور ومن ضمن اللي لحقوا به ابو جندل ابن سهيل بن عمرو بعينه النائب بتاعه عمل دوله فقسم الجيش الذي معه الى خمسة فرق او الى خمس فرق اي قافلة من جاية رايحة قريش ولا جنب قريش يمشي رايح كده سمعت المسألة دي في قريش فبدأت المجاعة تلاحق قريشا ومكة المدد اللي رايح من التجارة اللي رايحة للشام مقطوعة واللي جاية من الشام مقطوعة وكله ايه ابو بصير المدد ياخد وابو جندل المدد ياخد يعملوا ايه راحت قريش بعت ابو سفيان للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يلغي البند اللي في المعاهدة بتاع اللي يروح من المشركين مسلم الى المسلمين يعيدهم المسلمون واللي يروح من المسلمين مرتد لقريش قالوا لا لا لا اللي عايز يسلم ويروح براحته مش عايزينه بجوار المستضعفين
والإنسان لما يصل قبال الله ويقف على بابه وتكاده الدنيا بأسرها فلا مفيش كان سبحان الله قال ايه؟ قال من سار في طريق الله عز وجل عاش آمنا في أرض الله ونام آمنا في أرض الله طبعا قال الحكيم العربي وإذا العناية لاحظتك عيونها نمت المخاوف كلهن أمامه لان عقبه ابن ابي لهب تقريبته اللي كان هو واخوه عتيبه كانوا هي اولاد ابي لهب امهم ام جميل كانوا يتجوزوا مين؟ ام كلثوم ورقيه بنات النبي فلما جاءت الرساله ام جميل قالت لا لا لا لا لا ما ينفعش الجوازه دي ما تنفع ده احسن البنات يبوظوا اخلاق ال- ال- ال- الولدين بتوعي يخلوهم يسلموا يبقوا ارهابيين لا ممنوع فآوى عتبة الرسول عند الحجر الأسود ده بتاعه فالرسول بص له كده ثم نظر إلى السماء وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك بلغت أبا لهب دعوة رسول الله جه عتبة طالع في رحلة مع أصحابه أبو لهب رحمتك الولاد الشباب اللي رايحين معاه قال لهم يا ابنائي عينكم على عزة قال مين خير ما اشمعنى يعني عزة قال لان محمدا قد دعا عليه ودعوة محمد مستجابة الله لان هو الكافر عارف ان المؤمن عارف مالي اقول لك حاجه القران قال ايه؟ قال على السنه قريش يخاطب الحبيب أه. لئن نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا لئن نتبع الايه الهدى يبقى عارفين الرسول على ايه الله امال الانسان ايه يعني بالله عليك اللي بيقاوموا التوارث السامي في بلاد الاسلام عارفين انهم على هدى ولا مش عارفين عارفين اوعى تقول مش عارف ده بيستعبط ده عارف وعارف زي ما عارف ابنه المهم خلينا في عزبه ده بالليل نايمين عتبة قام واحد قام من اللي معاه هم يجوا يناموا بالليل يناموا واقفين يمشوا يعملوا حلقة وهو في النص هذا المنظر وبعدين واحد بالليل قام قال أشعر أن أسدا يتكممنا الأخ الديني هو لابس بشام ده بيقسم على طول والكشف أثار الأسد بيدور على الهدف فلما شم عصبة جره من بين أصحابه فأكلها اللهم سلط عليه كلبا من كلابك تمام اتعرف الأسد أن ده اللي هيتكتب فاتبعها لله ده الحجارة اللي من سجين اللي جعلت أبراه وجنوده كعصف مأكول والحجارة اللي ألقيت على قوم لوط ربنا قال عليها مسومة عند ربك مسومة يعني ايه؟ معلمة مكتوب على كل حجر اسم من يقتله الحجر اللي ينزل على فلان ما ينزلش على فلان خلاص واذا المنية انشبت اظفارها انسيت كل كلمة لا تنفع يقال يعني ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه في مرض الموت عام 88 سنة قيل له ان ابن عباس يريد ان يزورك يا امير المؤمنين جاي يعودك فاللي حواليه قعدوا يشحنوا معاويه يا امير المؤمنين شد حيلك احسن ده من من بني عبد مناف ويفرح فيك وهو قاعدين يشحنوا الرفقاء السوق قال لبسوني لبسوني لبس بلوزي ها؟ اسندوني حطوا لي المخدات بتاع شقاها بعض وبعدين ايه؟ دخل ابن عباس كيف حالك يا امير المؤمنين قال مهما تنزل بي الحادثات فانني لريب الدهر لا اتضعضع يعني برضه لسه ايه لسه في قوه اني لريب الدهر لا اتضعضع فتبسم ابن عباس وقال واذا المنية انشبت انصارها الفيت كل كمينة لا تنفع فما ان خرج ابن عباس حتى سمع صراخ الناس على معاوية لما المنية تيجي او دخلك الموت ان لك كل مفتحة ولا مش مفتحة يقول بعد اذنك ممكن الموت تروح سيادتك سيادتك مين؟ لك سيادتك ولا مش سيادتك؟ ده لا بيستأذن ولا بيحم ولا دستور اهل البيت انا ملك الموت وزرته لا لما يدخل يقول لك يا اخويا ده كان بيجي حكومه شاي عمل كده عمل كده عليا فين جاء اجله كشفنا عنك غطاءك فبصرك الله يا حبيبي يا سلام لو ان قومي يعلمون لما ظلم الظالم ولما ابتشى المبتشي ولما انحرف المنحرف ولما كذب الكذاب ولما دس جنات السهم للبراء من الناس حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من الذين لا يشمون ريح الجنة ما يشمون ما يشمش وإن ريحها لو يشمه المسيرة تكون الشماعة في سنة منين يا رسول الله؟ المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب يحاولوا يلصقوا تهم بالناس البريئة والعلم تطور يجي منتجها ويشيل لك جملة ويحط لك جملة طب تعالى نعمل لك شريط اخلي الناس تقول الراجل ده ابثق الناس يقدر ولا ما يقدرش بالاجهزه الحديثه ها شيل كلمه ويحط كلمه واجهزه تظبط الصوت و... يعني يعني حصل من الاخ من من, من اخوانك كده ابقى ادعي له بالخير سبحان الله التيار تيار الباطل يقارن وتيار الحق غالب ان شاء الله رب العالمين لان الله غالب على امره والله هو الحق المبين أتحدون لا إله إلا الله أنا لا محمد بقى أنت فشت بالبند بتاع حكاية اللي, اللي عايز يسلم يروح يسلم اللي عايز يرضى لما اللي يرضى كل جديد فيبقى إذا الشرط ده جاء لصالح المسلمين أم لصالح القريش يا سلام شوف الرؤية بتاعت سيدنا رسول الله ايه؟ ها؟ شوف رؤيته فين؟ هو بص فين بما أراه الله سبحانه وتعالى يرى ما لا نرى مما أراه الله رب العالمين يسمع ما لا نسمع صلى الله عليه وسلم بما أسمعه رب العباد سبحانه اسمع بقى إلى ما حدث قريش تجد جماعة من الخزاعة طبعا يمر يحج يعمل عمره وكان بين قريش وخزاعة في الجاهلية دم وثارات فهجموا على خزاعة داخل المسجد الحرام وهم يصلون فقتلوا خمسة وعشرين رجلا وجري وراء الباقين فقتلوهم ولم يبق الا رجل والذي استطاع ان يلحق الى المدينة ليبلغ ويبلغ رسول الله الرسول كان يصلي بالمسلمين وسمع صوتا وجلبه سمع صوت وجلب خارج ال- ال- ال- المسجد فسلم وسمع الرجل يقول اسمع بقى ايه الرجل ال- ال- الصحابي اللي من خزاعة الذي قتل اهله ماذا يقول اللهم اني ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الاسلدة يعني في حلف بيننا وبينه بالمسلمين يعني. قد كنتم ولدا وكنا والدا يعني يا محمد انت احنا برضه انت فقدت جريسعك فكنت عندنا قدس صغير واحنا كنا ال يعني ال في مقام الوالد لك قد كنتم ولدا وكنا والدا لما فاسلمنا ولم ننزع يدا من ساعه ما اسلمنا واحنا ما زلنا ايدينا في ايديك يا رسول الله ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا فانظر هداك الله نصرا اعتدى وادعوا عباد الله ياتوا مددا فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجردا في سيلق يجري كالبحر مسجدا كرم بكرم من قرون أبجدا ثم يتونا بالوفير مجدا وقتلونا ركعا وسجدا وجعلوا في كداء مرقدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا فإذا بالرسول تنهمر الدموع من عينيه وقال يا عمرو بن سالم اللي هو صاحب هذا الشعر وصاحب هذه الرسالة لا نصر إلا أنصركم سبحان الله الرجوع على نفسه لا نصر إلا أنصر عمرو بن سالم قريش لما قتلوا ال 25 من خزاعة قالوا نلحق اوان قبل حد ما يبلغ المسلمين والرسول في المدينه نروح اوان عشان نتفاهم في الموضوع احسن لو ان الامر وصل للمسلمين هيجوا ايه يعتبر المعاهده كده ايه بتاعت صلح الهديه الوقفت وهيقوموا علينا واصبح المسلمين اقوياء كان من ضمن اللي هجموا على مسلمي خزاعه وبقر ثلاثه من كبار قريش من ضمنهم سهيل بن عمرو انت كنت زعيم المفاوضات انت اللي تنقض المعاهده فلما قالوا نبعت مين اللي كان معترض على قتل الناس في الحرم؟ ابو سفيان قال انا هروح التقي بالرسول في ايه؟ في المدينه راح اول ما راح خبط على بنته على ابنته ام حبيبه الى رمله بنت ابي سفيان زوج رسول الله الله لا ابو سفيان كان حمل حبيب اه لان السيده ام حبيبه كان زوجها مات وهي في ارض الحبشه فعشان الرسول ما يرجعهاش لابيها زعيم الكفر في مكه في هذه الايام ارسل لجعفر بن ابي طالب بن عمه ان يبقى وكيل له بان يزوجه من ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان فصارت زوجا لرسول الله. دخل البيت عند ام حبيبه رحبت بابيها فتعبان من الرحله جاي يقعد على السجاده اللي بيقعد عليها الحبيب راحت ام حبيبه راحت طاوله السجاده بتاعتي. لو كان ما هذا يا بنيتي؟ قالت يا ابتي هذا فراش رسول الله وانت مشرك النجس ولا يجلس على فراش رسول الله بنجس لا الدين بقى مع الطلاق بالبلد يعني ها الدين ما ما ما ما فيهاش مجاملات عشان احنا ما ضيعناش الا المجاملات في حلال وحرام قال لا ما ينفعش والله لقد اصابك بعدي سوء يا اخت خديجه آه. ده كلام فذهب الى الرسول في المسجد طبعا هيكون سؤال عند الكل اما انت مالك بتقول لنا ابو سفيان دخل الباب والراجل الكافر دين دخل الباب تقول مش عارف ايه دخل نفسه ما كان لسه ما نزلتش الايه في سوره التوبه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا اذا كان المسجد لا يحل الرسول لجنب ولا لحائض فكيف بمن لا يؤمن بالله المهم فدخل ابو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل المدينة التقى بوفد بن خزاعة طالعين من المدينة قال يا ترى هم مأمور ولا مأمورش أنا هسأل أنا كنتم قالوا كنا في تجارة في يثرب في المدينة هل قابلتم محمدا؟ قالوا وما لك أنت؟ تمام كده أنا نعم تمام إيه بقى كده؟ فعايز يعرف هم قالوا ولا منين؟ ألم تل... ألم تلقوه؟ قالوا ليس لك أن تسأل. الناس دول ما يجيش كده. يجيك الإجابة. اجتمعتوا؟ نعم، مؤتمر الصحفي، عملت اجتماع؟ آه. الطرف إلى أطراف آه، الطرفين قعدنا على مائدة المفاوضات. وعلى ما اتفقتم؟ على البنود الموجودة في جدول المقترحات. وكان عبارة عن إيه؟ ربما ينشر بعد ذلك في وسائل الإعلام. طب يعني مفيش نقاط محدده اتفقتم عليها؟ ولا قد تجاوزنا وجرت محادثات في جو من الود والصفاء. فالناس تاخد من الراجل كلمه وتحمد ربنا انك لا صحفي ولا اعلامي لو كان ولا انا ما طلعتش كلام. لا ماليش لا لون ولا طعم ولا ريح. المهم فابو سفيان مش عارف يا ترى هم قدوه ولا قدوه. دخل على الحبيب المصطفى قال يا محمد مش عايز احنا عملنا احنا قتلنا احنا وقت قال لك انا ما قلتش نريد ان نطيل امد المعاهده قال له الحق حدث شيء وانا سكوت شوف الرسول برضه هو لا سمح الله حصل حاله انت ايه طالب ليه في الفرد معاك هو لا سمح الله في حال حضرتك سيدنا الحبيب من الزكاه الزكاه قال له هل حدث شيء يا ابا سفيان وفي حاجه حصلت هو مش عايز يقول له احنا قتلنا لان لو قال احنا قتلنا فتعالوا استنى هنا لما نشوف ال ها؟ قال له يا محمد اسالك بالله وبالاهل وبالعشيره ان نطيل امد المعاهده برضه ايه؟ يعيد المساله ثاني طب اشوف برضه قال له طالما لم يحدث شيء كالمعاهده يبقى من هنا احنا حصل مننا نقص ولا ضرام ولا مفيش حصل ابو سفيان ما استريحش انا رحت لمين؟ اروح لابي بكر ابا بكر قال نعم قال له اشفع لي عند محمد ان نطيل امد المعاهده انا لقيته يا ابا سفيان انت سالته قال نعم قال القول ما قاله رسول الله يسخن لنا انت رحت للراس الكبير ها؟ لا الاكبر واحد انا اقول لك ايه انا اروح لعمر بن الخطاب ما هيروح للكبار ليه اصلا يا ابن الخطاب قال نعم قال له ادفع عليه عند رسول قال له يا سفيان والله عارف كلنا بنحب عمر بن الله الله قال والله لو رأيت الذرة الذر اللي هو الذرات بتاع الهواء ها لو رأيتم ذرة تقاتلكم لقاتلت معها. تقول لي اروح اتصارح عند الرسول ده؟ لكن الهوى بيحاربك حرب مع الهوى. يا صعب قوي. قال روح فين روح فين؟ لعلي بن ابي طالب. سيدنا علي رحب بيه في بيته اهلا وسهلا. يا علي قال نعم. قال له علي عند رسول الله يطيل زمن المعاهده. قال له هذا امر لا نكلم الرسول فيه مش معقول انت كلمته خلاص ما حدش يقدر يتكلم انا صعب يا فاطمه كان بقى الشعر لي عند ابيك قال وما لي ولا لهذا الامر الحسن والحسين قاعدين بالعظم واحد عنده اربع سنين واحد عنده ثلاث سنين راح مسك ايه شوف شوف شوف شوف عز الطاعه وذل المعصيه يمسك بالحجر الانسان يقول ايه يقول لي تاتيها معي لتشفع عند جدكما ان يكون امرا واحدا ياه شوف الامر يوصل ازاي هنا ربنا يحب ينصر حد يفتح بطفل ثلاث سنين شوف هو اللي عنده الرياضات يمكن ما بيعرفش يتكلم كتير على بعض. اللي عايزون اللي يفهم ويحمل قلب امهم بقى يا ترى كده اجعلني طبيعيا يعني يعني الطبيعيين دول يعني يحكمها دماء الخلق هذان صبيان صبيان ما لهما بهذا الامر اللي دخل العيال في المسجد ما فيش الكبار تمام الطيب يعمل ايه يعمل ايه راح لسعد بن عباده زعيم الانصار ما احنا لازم نبني هيشوف تشوف الدبلوماسي برضه هو مش عايز يا سعد قال نفس الكلام هيعمل ايه رب الحرام مكه ازاي هيقول زعيم قريش ما عرفش يتفاوض مع مع المسلمين ولا ازاي راح راجع على علي تاني النبي صلى يا ابن عم يا حبيبي يا ابن عم مش معنى ابن عم دلوقتي مش معنى ابن عم لا ابن عم ده هو اللي انت عملته فيه وسويته يا ابن عم قال ابا سفيان هذا امر لا يكلم الرسول فيه خاص كان ابوه قال له اجر عليه قل له طيب نصيحه قال له اجر الناس على الناس يعني خلي الناس يخشوا في الجواب بعض خلاص الامر صلى الله عليه وسلم اعمل له اجر فخرج في شوارع المدينه يقول لقد اجرت الناس على الناس يعني كل واحد ايه في حين الثاني وخلاص بقى انا اعمل له كله وراح ماشي عاد الى مكه كما يقولون بالصدق الثانيه فالرسول صلى الله عليه وسلم نوى في هذه اللحظه لان اللحظه ايه تعتبر ايه انتهت ركبه بقى خلاص ركبه على فتح مكة بس مش عايز يعرف حد فقال يا عائشة جهزي لي الرحل والحاجات يعني المطلوبة لأنني عزمت بإذن الله على غزو قريش في عقر دارها ولا تعلمي أحدا أنا واقف عند الحتة دي أول دلوقتي في المنظر اللي جاي ونفر في بقاع كثيرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصومن أول رمضان في المدينة. يعني اليوم اللي لو كل مسلم يجي على أول رمضان فين؟ في المدينة بالسلاح وبالعدة بتاعته. بس على فين؟ يعني. دخل أبو بكر ليه عائشة بتجهز الإيه؟ زي حالات السفر. قال لها الرسول عازم على غزوة أو مات أي نعم قال أيغدو نجدا قالت لا أدري بعبد أيغدو غطفان الله أعلم الجو صح الله أعلم ما هي يعرف مصر خلاص غير من قال أو الله أعلم فقد أكد يريد أن يغزو قريشا الله أعلم لا لا لا بعدين تقول الجن جاب اسال بقى الرسول نفسه ده مين؟ ابو بكر ساكن ترمز اعزمت على غزو قريش لا ماشي يا صاحب العرب ومات ابو بكر قال اعزمت على الغزو يا رسول الله قال نعم قال الى اين؟ قال حيث يشاء الله ارقصه رغم ذلك مش عارف مش عايز اعرف ابو بكر ليه؟ لان الرسول حريص ان مكه بلد حرام حرمها الله عز وجل ان يقتتل فيها وتسقط فيها الدماء هو عايز ايه؟ عايز يقاتل اهل مكه برسوله مش عايز اعرف حد انا عايز اعرف عن الحته بتاعت السيده عائشه اللي كانت مسؤول آه شوف الرسول قال لها ما تقوليش بعترفت لابوها انت العكس عايز تنشر اي سر قول للست الفلانية اوعى تنشر اوعى تقول اضمن ان روتر واسودة بريد وكاس وكل حتى يمكن تلاقيها في لعبة المعرض البريطانية الرسول صلى الله عليه وسلم يتجهز له عشرة آلاف مقاتل لأول مرة يتجهز هذا العدد لدرجة أن من ضمن أن قبيلة أسلم اللي اتكلمنا عليها قبل شوية اللي فات اللي اللي اللي كانت جوار قبيلة إيه؟ غفار بتاعت أبو ذر جهزوا ألف فارس بالفرسان بتوعهم فالرسول لما كان بيستعرض القوات فليه قبيلة أسلم واقفة بالألف فارس صف واحد فسر الرسول من هذا منظر حلو تخيل ألف فارس واقفين بالسلاح فوق الفرسان فوق الجنود بتاعتهم ألف صف واحد كده منظر طبعا آه، فالعشرة آلاف محدش يعرف هما رايحين فين جمع الرسول أركان حربه صلى الله عليه وسلم وكانوا عبارة عن ستة أبو بكر عمر عثمان علي أبو عبيدة سعد بن أبي وقاص ويقال سعد بن أبي عبادة سعد بن عبادة ويقال خالد بن اليمين بس وأعلمهم أنه قادم على غزو وسوف يخبرهم في الوقت المناسب يعني اركان الحرب نفسهم عارفين رايحين فين وراح عمل نقدر نقول وليد حربي او شرطه عسكريه منعت خروج احد من المدينه تجاه مكه او نجد او غطفان واي حد جاي من هذه الجهات يقبض عليه فورا بناء على قانون الطوارئ المؤقت اي حد جاي من النواحي دي يقبض عليه اي حد خارج من المدينه يتقبض عليه لو تتقل بلد ولا ما ولا ولا دي لا وبعدين يعني ال- ال- الخبر معمى عن الجميع عدم قيادة البوليس الحربي او ال ال ال ال ال ال القائد بتاع السرية او الفرقة التي تراقب حدود المدينة ذهابا او ايابا تحت قيادة عمر بن الخطاب شخصيا. الجماعة ما بيسلمش. لو هيلاقي اي حد فحافظ بن ابي بلتعه صحابي بدري من بدر من رجل خبر ابو بدر يعني بعت واحده ست رساله لسهيل بن عمرو وعكرمه بن ابي جهل ان خلوا بالكم الرسول يريد ان يغزوكم واستطاعت المرأة أن تختبئ في شغاف الجبال وهي خارجة من المدينة حتى لم يرها لا عمر ولا الجنود المكلفون بهذه المسؤولية حتى وصلت بعد ذي الحليفة وخلاص بدأت تقطر على الطريق إلى مكة فنزل جبريل يخبر الرسول أن كان المرأة. لا ما خلاص ما الأمر شافها جايبة لا ما تقولش تروح فين تجيب لنا فيه. بعتها علي بن أبي طالب وسعد بن عباس. هتلاقوا ست العطة الفلانية معاها رسالة يجيبوها منها. حط رقم الجنة تعال. أين الرسالة التي معك؟ ما معي رسالة. أه كلمتين قال لها يا سيدنا علي لو لم تخرجي الرسالة التي معك لنكشفنك يعني تكشفك يعني وناخذ ما معك. ست العربية أول ما جت أن حد راجل يلمسها لا الوحيد ممنوع اللمس عربية الوان مش أبن طلع عايزين نشوف من حصل شوف برضه وين كان أصلا ما صار صار لكن برضه في أداء شرعي أتاري هي الست ربطة الرسالة بشعرها وعاملة عليها صورة من غير قوة وجه طلعها من الرسالة الرسالة وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راح جاوب حاتم بن أبي بلتعة مش عايز يحرجه قال له خط من هذا؟ لازم- شوف شوف طريقة التعاون بتاع سيدنا رسول الله احنا في حالة حرب صح ولا مش صح؟ حالة حرب ويجوز أي قرار في حالة الحرب خط من هذا؟ قال خط يا رسول الله لا أصل هو ليه؟ اذا كان في امريكا جهاز كشف الكذب طبعا بالرسول بقى جهاز ايه؟ الرؤية عن بعد ها؟ الاستشعار عن بعد اي حاجه قلنا كده ف- قال وما الذي اقدمك على هذا يا حافظ بن ابي بلتعه قال يا رسول الله كل من معي له اهل وعشيره يمنعونه الا انا لي مال وولد في مكه فاردت ان اعلمهم حتى يحتاطوا لمالي ولاولادي انا واضح ان يسوع اصلا المحسوب عمل حاجه خاصه من غير استشاره القائد وظن انها خير اما ما انا من طرف كده انا مشيت كده سيدنا عمر كده على السيف لا ارجع لكم انت كمان حاطط يا ابي بلشان انا اللي مسؤول عن ال- عن امن الموارد ها سلعه مصر ها وتضحك عليها وتتعدي من ساعه وكلام جاي هو مرتبط الغزوه كلها دعني اقتله يا رسول الله لقد نافق الرجل ليه نافق ونافق قال يا عمر يا عمر اغمض سيفك يا شيخ تعرف ناس كده سبحان الله يا عمر اغمض سيفك ان حافظا من اهل بدر عسى رب العباد لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اني قد اطلعت عليكم فاعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فمالك انت تدخل في الموضوعات بتاعتك تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نطلع سريه ها من السرايا اتجهت قبالة مجد عشان الناس توصف ذهنها ان الرسول مش رايح مكه رجع عسكريه حرك ناحيه السجن يقول لك ايه كان دي طريقه الاستطلاع قال لا ده هو رايح ايه؟ رايح مكه في هذه الاونه قبل بدايه تجهيز للمعركه قبل التجهيز للمعركه سيدنا الحبيب بعت سريه تحت قياده ابي عبيده بن الجراح تسمى سريه الخبط او الخطف لان الخطف دي راحت على قرب البحر الاحمر قرب الشاطئ يعني تقدر تقول ناحيه ناحيه جده مثلا كده ف... او جدا او جدا كما ينطقونها آه، وهناك انتهى الاكل والشرب اللي مع الجيش السريه كانوا 700 واحد مع ابي عبيده بن الجراح وتحت قيادته من ضمن الجنود عمر بن الخطاب وقيس بن سعد بن عباده الاكل لما خلق دخل قيس بن سعد بن عباده على احد زعماء القبائل قال دعني خمسة من الجزور وأعطيك بها عشرة أو سكن من التمر في المدينة بعد شهرين. قال له أنا لا أعرف أعرفك مين؟ قال له أنا قيس بن سعد بن عبادة طبعا قال مع الأدب زعيم الأنصار وزعيم الأوس معروف معروف طبعا في مدينة العرب كلها قال قال له يا ابن أخي ألا تكشف عن نفسك من أول الأمر خذ ما شئت قال لا لن آكل إلا أن تشهد علي قال الرجل اختار هذا على أبو عبيدة بن الجراح وبص كده ما كانش يعرف عمر بن الخطاب وهذا قال عمر أنا لا أشهد الله يا ابن الخطاب ليه؟ قال هذا يدان الرجل اللي هذا الخمسه ده قيس ده هذا يدان يعني ده مدين يعني ها وليس المال ماله عندما يعود انما المال مال سعد ارجع قالوا المدينه يقول لي ابويا ده انا بقول له انا مالي انا مش هبكي على حاجه ما اضمنهاش يا عمر اشهد لا ابو عبيده بن اشهد يا عمر ابو عبيده هو الامير ولكن الامير دي هو القائد يا امير انت ها ابنه الامراء ها فابو عبيده الامير بيقول له عمر اشهد يا عمر قال له اتامرني شوف شوف شوف شوف الكلام ده امر قال لا قال انا لا اشهد لا أعلم. رجعوا الى المدينه ف- قصد القصة على رسول الله والكاتب خمس جمال وسعد بن عبادة قال له يا عمر بن الخطاب عندي أربعة بساتين أربع حوائط يعني أربع بساتين قد اعطيتها لصاحب الابل وطبعا الثمن ومع انها تجيب اكثر من اللي فرض يعني وسوف افتح البعيرين الباقيين لاهل الصدفه عسى ان يوضع علينا في ميزان حسناتنا يوم القيامه. لكن بقى مع تجهيز الجيش مع بدايه الحركه من المدينه قاصدين مكه ومع العشره الاف ومع الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا موعد لقائنا الاثنين القادم ان شاء الله وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والاخ سعد السلام شكرا لك